بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين في كلام مهم جدا بيتقال وصلني في رسالة آه، إلكترونية من أكتر من شخص بيقول لي أنت بتقول كلام والأب متى المسكين بيقول كلام وقديس البابا بيقول كلام تاني غيره فاحنا محتارين نعرف الصح ازاي ايه المصادر ايه الكتب طب بقى انا عندي خبر حلو ليك مفيش لا مصادر ولا كتب في مصدر واحد ترجع له وهو المصدر الثابت والمدرسة الأولى والأخيرة في الكنيسة الأرثوذكسية الكائنة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها وهي الليتورجية أقولها لك بالبلدي القداسات الثلاثة هتقول لي ازاي أقول لك يا أخي العزيز ما ورد من تعليم في القدسات الثلاثة هو غير خاضع للتفسير لأنه ليس عظة ولا آية من آيات الكتاب المقدس وإنما هو صلاة وطلبة تقال لكي تنقل الإنسان إلى مجال النعمة مرجع معك حق نتعلم التمييز من الليتورجية وأستاذي الذي أدين له بهذا الفضل هو القمص مين المتوحد قداسة البابا كيرلس السادس وكان قليل الكلام وكان يكفي إن أسمع عشرين تلاتين كلمة أو عبارة واحدة ويقول لي الكلام ده موجود يا ابني عندنا في كتب الكنيسة الطاسية لما أقول له معرفش يرد عليا هو كان بيعتبر التسبيحة المستوى الأول للأرثوذكسية والمستوى الثاني الأعلى هو القداس والقداس هنا القداسات الثلاثة يعني فيا سيدتي العزيزة ويا أخي الفاضل هقول لك ما الذي تذكره القدسات الثلاثة عن الأفخارستية جسد المسيح ودمه الذبيحة الإلهية غير المائتة السمائية الذبيحة الإلهية دي مش عايزة تفسير ده أنت تدخل لكي تتحد بالمسيح يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه تعال بقى يا سيدي ميز الحياة الأبدية التي تعطى في الأفخارستية من يأكل جسدي في يوحنا ستة أنا أقيم في اليوم الأخير ف هنا أنت تدخل مجال النعمة الإلهية يحل عليك الروح القدس نفس الروح اللي بيحل على الخبز والخمر دي مش عايزه تفسير لكي يعلن لك أن هذا هو جسد الرب ودمه ويظهره قدسا لقدسيك فيا سيدتي يا سيدي العزيز يا سيدتي العزيزة عندما تتحدين بجسد المسيح ودمه بالرب يسوع المسيح نفسه بقنوم الابن الوحيد الكائن في حضن الآب هل هذا الاتحاد يمكن أن يخضع إلى الشريعة الموسوية ولو أنت بتقول لي الأب غضب على الابن ومرة قالها لي واحد في كنيسة من الكنايس قلت له يا أخي ده لسه دم المسيح على شفايفك فالدم ده اللي أنت أخدته من كأس العهد الجديد دفع تمن للأب طب أنت بتاخده ليه بتتناوله ليه يعني ولذلك كانت محاولة تصحيح ما ورد في كلام الأنبا موسى والأنبا بشوي والأنبا شنودة الثالث عن موت الرب يسوع لم يكن هذا إلا محاولة أبائية أرثوذكسية لكي يبقى سر الأفخارستية في مكانه الأرثوذكسي الحقيقي كما تعلنه اللوت- الليتورجية يعني يا إخوة التطهيرات الجسدية الموضوع ده أصله ليه قصة عجيبة الشكل أنا بقى لأول مرة هسجلها وهسجلها وأنا في غاية الألم سنة 79 كان العام الدولي للمرأة واتعمل مؤتمر للمرأة في دير الأنبا بشوي وجت ناس من خارج مصر الحقيقة كانت الأخت هدى زكا مسؤولة المرأة في مجلس كنائس الشرق الأوسط وجا المطران جورج خضر وجا ناس مجلس الكنائس العالمي ومن أمريكا ومن ومن إنجلترا من ألمانيا و... والأنبا شنودة كعادته كان كريما في الاحتفاء بالضيوف وأثير موضوع التناول تناول المرأة أثناء العادة الشهرية واتكلم الأنبا شنودة كلام فاعترض عليه المطران جورج خضر مش أنا اللي اعترضت وكان في مسؤولة من آه، مجلس كنائس العالمي اسمها برجاليا من ساوث أفريكا والإخوة من ال- الأرثوذكس اللي كانوا من لبنان واتعملت مشكلة كبيرة جدا وأنا الحقيقة يعني سكت فالمطران جورج خضر جاء قال لي ايه ده قلت له يا سيدنا نحن نعيش في ظل العهد القديم انت بتتكلم مع يهود وانا لما كنت بقول ان امي يهوديه ما كنتش اقصد ان امي يهوديه ديانتها يهوديه كانت امي متمسكه بنفس الطقوس بتاعه الانبا شنوده النجاسه نجاسة المرأة يعني المرأة التي ولد منها الله والتي قدست بالروح القدس تعتبر حالة خاصة لا تنسحب هذه النعمة على جنس النساء يا دي المصيبة ما هو هنا هنا يعني هنا في التمييز اختل والخلل هنا مصدره ثلاث حاجات الثقافة المعاصرة التي تهين الإنسان وتهين الجسد المتأثرة بالإسلام السيطرة على الشعب عن طريق الممارسات الطقوسية العقيمة انعدام التعليم اللاهوتي عن الأسرار وعن التجسد بشكل خاص يا سيدي العزيز يا سيدتي العزيزة إذا اتحدت ولو مرة واحدة بجسد الرب ودمه في ذبيحة سر الشكر فلو قلت لي ان هذا الاتحاد مؤقت ويزول بعد ثلاثه ايام كما هو دارج في الفولكلور القبطي الشائع فانت تهين مجد المسيح انت تضع المسيح الحي القائم بمجد الاب من الاموات تضاعوا تحت سلطان الزمان والموت ما هو لما الأم شنودة حاكمني على كتاب المرأة اللي طبعه مجلس كناس العالمي في دير الأنبا بشوي وبحضور المتنيح الأنبا يؤنس وبحضور العلامة الكبير مطران دمياط وكان الأنبا توفيلس المتنيح كان موجود والأنبا آه، سرابامون وبعض الانبا بخوميوس وابتدى الكلام على ان المسيح يتحول في الانسان بعد التناول الى دم يخرج من جسد الانسان فانا اندهشت قلت له يعني الشهداء اللي اتناولوا واكلتهم الاسود عاوز تقول لي ان الاسود اتناولوا المسيح واكلوا المسيح عاوز تقول لي ان الش... ان الشهداء اللي احترقوا في النار المسيح ولعت فيه النار وهو في الحقيقه الدم الصعيدي بتاعي غلبني فقلت له ده انت ما انتش فاهم الصلاه اللي انت بتقوله كل يوم حد نحن في القداس الالهي نتحول الى المسيح والمسيح لا يتحول فينا الى عنصر ارضي مائت لان هذا ينزع عن المسيح قوه القيامه فقام غضب ورمى الورق والناس اللي كانوا موجودين زعلت قداسه البابا زعلته زعلته واذكر ان نيافه الانبا يؤنس المتنيح بكى وحصلت زيطة والأنبا سبامون الحقيقة لن تربطني بيه علاقة محبة قوية قال لي أخ جورج أنت قاعد هنا بتعمل إيه؟ تعالى مش عاوز تزور الأنبا بشوي قلت له أزوره يا سيدنا لأن اقتنعت في النهاية إن مفيش كلام مفيش كلام أنت تريد أن تضع المسيح تحت سيطرة الشريعة الموسوية لكي تتحكم في النساء فقط لا غير اه بالمناسبه لما رجعت وطلبني الانبا شنوده من الدير ورجعت فالانبا بشوي بيقول احنا عاوزين ناخد قرار في المجمع المقدس بعدم تبرع القبط بدمه للمسلمين لان دم القبط ده في دم المسيح اقول الحق في المسيح يسوع ربنا انني ارتعبت ليه؟ أصل دم المسيح ما يتنقلش بعملية نقل دم ده دم المسيح ثابت بعطية الروح القدس وبسر المعمودية وسر الميرون وبالإيمان وما يتنقلش في الدم ما هوش شيء مادي يعطى لآخر النعمة لا تنقل من إنسان لإنسان النعمة هي الشركة شخصية فانزعجت وارتعبت وقلت له ممكن تكتب الكلام ده على ورقه وتد... وتد... وتديني الورقه فطبعا الانبا شنوده اذكى من الانبا بشوي ب مره قال له ما تكتبش قول له هيعمل ايه بالورقه دي قلت له انت سالتني السؤال انا بقى عندي شفافيه مطلقه هاخد الورقه وانزل على جريده الاهرام وهنشرها واتهمك بالخيانة الوطنية بسبب الحروب بين مصر وإسرائيل وبسبب محاولة استخدام الطقوس والعقائد الدينية في تقسيم الشعب الواحد وبسبب اختراع تعليم لا وجود له في المسيحية على وجه الإطلاق وبسبب فتاوي تصدر عن جهل وكانت النتيجة إن إن أنا منعت من التدريس لمدة سنة واتمنعت المادة بتاعتي من الامتحان والإخوة في القسم النهاري والمسائي فاكرين هذا الكلام وبطلت أروح الإكليريكية وانصرفت عن الإكليريكية تماما ولما اختلف مع الأنبا إغريغوريوس رجعني الأنبا شنودة وعملني وكيل القسم المسائي ليس حبا فيا ولا حبا في الأرثوذكسية وإنما نكاية في الأنبا إغريغوريوس وبعدين لما وجد ان انا ما منفعوش بحاجه تخلص مني هكذا كانت تدار الكنيسه وهكذا سوف تدار وهكذا سوف تبقى ما لم يتوفر لنا ادراك ان الايمان يعلو على كل المصالح الشخصيه وان مجد المسيح وقوه الابن المتجسد لا يمكن ان تخضع لا لشريعه موسى ولا لفتاوى الاكليروس ولا للاستحمام بالماء نحن نتحد بالرب الحي القائم من بين الاموات اللي ما بقاش موجود في اسنانك وتحت لسانك و... وتف اللب وتقشر مش عارف البصل الكلام البايخ القديم لأن المسيح لا يتحول فينا لعنصر تراب مائت بالموت داس الموت دي ده صوت الليتورجية ولو مسكنا في الإفرازات الجسدية يا إخوة وتتبعنا هذا الموضوع طبيا واسألوا واسألوا فيها الأطباء فهم أقدر مني في الكلام في الموضوع في الموضوع الخاص بالإفرازات الجسدية يتحول المسيح الى كبسوله تدخل في جسم الانسان وتخضع الى افرازات الجسم الانساني ولكن عند حلول مجدك تتحول نفوسنا الى مشاهده مجدك ده قسمه القديس كيرلس ولذلك يا احبائي نحن نتحول الى المسيح نحن نتحول الى المسيح ولا المسيح يتحول الينا لندرك ان هذه هي القاعده الاولى والاساس الاول والاخير في اساسات الارثوذكسيه اتحاد الانسان بالمسيح في الليتورجيه انا هديكوا فرصه لمدة نص ساعة تقروا فيها القداسات ونرجع نكمل الكلام لأن أصل الكلام من الذاكرة ما يكفيش لا أنا عاوزك تبتدي من أول اختيار الحمل لحد التوزيع وتشوف هنا اللي واقفين في الكنيسة عند المذبح في وجود الآباء الكهنة وفي استدعاء الروح القدس دول موجودين فين؟ موجودين على الارض وخاضعين لمصلحه المجاري ولا موجودين في مع الطغمات السماويه ومع الشربيم والسرافيم مع وزاره الصحه ومع الكبسولات والبرشام وال والتطهيرات ولا موجودين في كنيسه الابكار في كنيسه الابن الوحيد ارجو أن تقرأ القدسات الثلاثة وسوف تجدون كل إجابة عقائدية في صلوات القداس يا سيدي بيقول احنا بنترجم أثناسيوس غلط كويس طب ما تترجم انت الصح ما انت ما قدمتش ولا سطر واحد ترجمة صح فلماذا الكذب ولماذا الادعاء طب احنا بنترجم غلط والترجمة الانجليزية غلط والاصل اليوناني غلط كويس كويس كويس كويس انت العلامه الكبير يا سيدي طلع علينا النص الصحيح عيب يا اخوانا نحن أمام صراع على الزعامة والقيادة ولسنا أمام تعليم عن الأرثوذكسية هذا شيء مؤسف وشيء يبعث فينا على الحزن وعلى الألم أرجو لكم من المسيح إلهنا هدوءا وثقة في صلواتنا الروحية الأرثوذكسية أن نتحصن في صلوات الأجبية والتسبحة والقدسات وفي خدمة الأسرار وأن نجد الردود على كل الأسئلة التي تثار في جيل ترك الكنيسة وانطلق في صحراء الفتاوي تشبها بالشيخ الشعراوي وبغيره وإن كان هذا جائز في الإسلام فهو لا يجوز في المسيحية لأن المسيحية تضع قاعدة وأساس الحق في قلب وضمير المسيحي لأننا نقبل روح الحق الروح القدس نفسه الساكن في قلوبنا أيها الملك السماء المعزي روح الحق دي بتاعت أبونا متى المسكين دي دي صلاة الساعة الثالثة الكائن في كل مكان كنز ال- كنز الصالحات ومعطي الخيرات هلما تفضل وحل فينا فليمنحنا الروح القدس يا أحبائي أن نتعلم الحق ولربنا المجد دائما أبديا آمين